مستني بأمالي ومالي البيت بالورد بالشوق بالحب بالأهالي يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني شمعان شمعان بأحلى كلمة قول ازاي كان حبيبي يا حبيبي يا حبيبي رددنا
عاش وأعدي ده أنا عمري معاك وهوايا هواك عدي ماشي وعدي عدي ماشي وعدي على بر الهوى رسينا عدي ماشي وعدي على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدي ماشي وعدي ده انا عمري معاك معاك معاك معاك وهوايا هواك عدي لاش معاك زوقنا في خطوينا خطوينا زوقنا في خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخلينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا وخلينا كده على طول ماشينا رمانا الهوى ونعسنا من شبكنا يخلصنا من شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يابا يابا ده حبيبي يابا يابا يابا يابا شايفك طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة بين يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا طوحنا روحنا روحنا يا هوا آه يا هوا يا هوا روحنا وأمان مليون يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا روحنا روحنا روحنا يا هوا آه يا هوا يا هوا روحنا وأمانة بعيون يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا وخدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين مرمى لنا ونعيشنا كل شبكنا يخلصنا كل شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي آه يابا يابا آه ده حبيبي آه يابا يابا آه يابا يابا شغل البال
روح روح أنا روح روحتني أنا روح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز مهموم عايز أبكي فرحان عايز مهموم عايز أبكي فرحان عايز أضحك مهموم عايز أبكي لا دموعي طريها لا دموعي طريها طريها ولا لاقي حد أشكي روح أنا روح روح كان أنا روح روح أنا روح روح كان أنا روح روح مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحني مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز أبكي لا دموعي طايلها طايلها لا دموعي طايلها ولا لاقي حد أشكي حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها
أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم تسلم بحكتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت بقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلمني تسلم ضحكتها انت شايف الحب كله عيون وهل لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت وانت قلبي في كل معاد بتسمعنا وتروح بعيد وياك تنهيد وانا بشوف دقاك دقانا هو اتنين سوا اتنين سوا دايرين كده يتكتيك انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت انت قلبي كل معاك تسمعنا تروح جاي ويا التنهيد وانا بشوف لقاك لقانا هو اتنين سوا حياة نمشي ونبعد نبعد نبعد تمام والبرد عندي خايف من ايه في اجمل ايه من الحب والحب والدنيا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد تاني هوا جبار اللعب خايف من ايه في اجمل ايه من الحب والحب والدنيا بتقولي شوفي القمر ويا يشوف القمر بتقولي شوف القمر ويا يشوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا يشوف القمر اللي كل العاشقين الليالي الليالي الليالي بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوق القمر اللي كل العاشقين في الليالي الليالي الليالي الليالي دي بتقولي شوق القمر ويا شوق القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين الليالي الليالي الليالي الليالي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو الأمر حلو حلو الأمر حلو حلو الأمر دفعنا أحلام الأمر لو نخلي عمرنا يملي طول الحب انت شايف الحب كله عيون ومل لكن انا شايف احلى كلام عشق يا حبيبي جوه كلام الشمال انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشق يا حبيبي جوه كلام الشمال انت انت انت انت انت انت قلبي كل العالم معنا بتروح جاي ويا التنين
طمنوني أسمراني عن ليل الغرة فيه سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح الفرقة غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح الفرقة غالي سواح ايه اللي جرالي سواح سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح بكل اجالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح بكل اجالي سواح ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلمولي عليه نلاقيكم حبيبي سلمولي عليه نلاقيكم حبيبي سلمولي عليه طمنوني الاسمراني عامله ايه الغربه فيه نلاقيكم حبيبي سلمولي عليه إياكم حبيبي سلموا لعلي طمنوا للأسمراني علاني الغربة فيه طمنوا للأسمراني علاني الغربة فيه طمنوني البسمراني عاملة ايه الغربة فيه يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليك يا عيوني آه يا عيوني اهدرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلموني عليه الاسمراني عامله ايه الغربه فيني طمنوني الاسمراني عامله ايه الغربه فيه يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي غايب نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي غايب نور لي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد عليا وصيتك وصية يا شاهد عليا تحكي له عن اللي بيا واللي قسيته في لياليا احكي له عن اللي بيا واللي قسيته في لياليا وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ولكن حبيبي سلموني عليه إلهكم حبيبي سلموني عليه إلهكم حبيبي سلموني عليه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه إلهكم حبيبي سلموني عليه إلهكم حبيبي سلموني عليه طمنوني الأسمراني عمالي الغربة فيه طمنوني الأسمراني عمالي الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه
وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار مشوار وآه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قلبي آه يا قلبي آه يا قلبي من آخر المشوار آه يا قلبي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قلبي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قلبي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الأمان في عينيها حسيت إني عديت للأمان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان
موال موال موال
موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقلت القال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقلت القال للناس وللعاشقين موال انا موال وقصتي بتنقال آه، موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال ورزقي بتنقال موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال ورزقي بتنقال للناس وللعاشقين موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال ورزقي بتنقال للناس وللعاشقين موال موال انا موال وقصتي بتنقال موال موال عاشق بقيت موال عاشق قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال علي الصبر ونال من بعد الصبر اتنين علي الصبر ونال من بعد الصبر سنين وقالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال عليك بوينا من بعد صوت سنين عليك بوينا من بعد صبر سنين وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا انا وبقيت في دنيا من الأطراف أنا أنا أنا اللي قلبي خلاص ارتاح أنا أنا وبقيت في دنيا من الأطراف أنا أنا ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت عالشوق ما رجعني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق مشيت عالشوق مرجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني وبقيت انا والحلوه الجاي عمري ما هيبقى العمر لو بقيت انا والحلوه الجاي عمري ما هيبقى
من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي نهار السوق دوار السوق طعم الحرمان في الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي الليالي من بعدك واللي جرالي نهار السوق دوقني السوق طعم الحرمان في الليالي يا مايل يا مطعت يا سلام عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا مايل يا مطعت يا سلام عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي سهر الشوق دوقني الشوق طعم الحرمان في الليالي يا ميام بعد يا سلام بعدك وألم سهر المدام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا ميام بعد يا سلام بعدك وألم سهر المدام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا من قلت عنك وغلب شكوى منك وحياتي الغالي عندك يا ما قلت عنك وغلب شكوى منك وحياتي الغالي عندك تفتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني تبقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة فيه أو عديت في مكان كان لينا ذكرى فيه لو مريت في طريق مشينا مرة فيه أو عديت في مكان كان لينا ذكرى فيه